سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله لازلنا في ظلال هذا الاسم العظيم الحسيب قل حسبي الله عايزين نخرج بأن كلمة حسبي الله بقت شعار حياتنا بقت نور قلوبنا بقت الحاجة اللي بتطمن قلوبنا لما بنقولها بقت قلوبنا بتنطقها قبل ما ألسنتنا تنطقها وتجأر إلى الله بيها بقت ورد لينا في جلسة الضحى قبل ما ننام قبل الفجر حسبي الله بقت الحاجة اللي بنواجه بيها كل أزمة وكل مشكلة في حياتنا قل حسبي الله يا لها من كلمة والله يا جماعة ويا لها من كنوز ويا لها من راية بيضة بنرفعها مسلمين لربنا أمرنا فربنا بيكفينا وبيبقى معانا في كل أمر من أمورنا النهاردة مع معنى جديد من معاني اسم الله الحسيب الحسيب من العد اللي بيعد عليك كل حاجة اللي بيحسب عليك حسنة حسنة وسيئة سيئة بيحسب لك كل حسنة وبيحسب عليك كل سيئة ولكن المعنى بتاع الحسيب يا جماعة ان ربنا بيحسب بطريقة احنا مش متخيلينها احنا النهاردة المفروض ان احنا نذهل بن يعني يوم القيامة اسمه يوم الحساب يعني اسمه يوم الحساب في ناس هتذهل يوم القيامة من دقة الحساب اللي كانت بتتحسب عليها ده كان الناس مش متخيلة هو بيتحسب عليها عداد الحسنات والسيئات ازاي في ناس فاكرة ان الموضوع جملة كده وخلاص مش فاهمة تفاصيل عد الحسنات وتفاصيل عد السيئات بصورة تذهل العقول وتخلي الإنسان فعلا يستعد للقاء الله بل الحسيب في الدنيا قبل الآخرة يعني كل اللي بيحصل مع الناس من خير وشر إنما هو من آثار بدء حساب ربنا ليهم إنما هو من آثار بدء مجازات ربنا أو عطاء ربنا ليهم بناء على حسناتهم أو سيئاتهم واحد محامي من المحامين الكبار آه، ت- يعني راح له موكل ما يعني متهم بالقتل قعد سنين طويلة المحامي يترافع عنه وفي الآخر اتحكم على المتهم بالإعدام فالمحامي الكبير ده وهو بيبلغ ال... يعني لما شاف المتهم ساعة ما اتحكم عليه بالإعدام لقاه بيستقبل الخبر ببرود فاستغرب جدا فبيقول صممت أحضر لحظة إعدامه يعني لأن لحظة الإعدام الناس بتتكلم بصراحة بقى يعني واحد يعني قاعد يقسم له بالله انه ما قتلش يقسم له بالله انه بريء وفجأة الراجل لما اتحكم عليه بالإعدام عادي خلاص يعني كأنه هو كان متوقع يعني فبيقول لحظة الإعدام طلع على الخشبة اللي هو يتنفذ عليه الحكم بقى من عليها نسأل الله اليقين والعافية فبيقول فساعتها الراجل قال أنا ما قتلتش الشخص اللي أنا هتعدم فيه ده ولكن من 30 سنة أنا كنت شغال غفير كان غفير فيعني حد يعني من الناس اللي هتنفذ حكم اعدام في واحد خلى الغفير ده يؤتمن على واحد فالمكان اللي هو مقفول على الواحد ده عرف يهرب منه فبيقول الصبح لقيته هرب فانا بيقول اتفزعت فزع رهيب طب هعمل ايه طب يعني هرب هيقولوا له انت اللي هربته ولا انت خدت رشوه أو ده انا ممكن اخد فيها اعدام بيقول رحت جبت واحد غلبان واحد غلبان فقير معدم وحطيته مكانه فالراجل اتعدم مكان ده فبيقول من 30 سنة انا قتلت واحد فبعد 30 سنة ربنا بيحاسبني عليها الحسيب يا جماعة الحسيب ان اوعوا تفتكروا ان الدنيا ماشية كده او ان الاحداث بتحصل كده ده ربنا بيحاسب الناس ده الدنيا دي بيتحاسب فيها الناس بكل دقة وان كان كل ما يحدث في الدنيا لا شيء بالنسبة للاخرة واحد صاحب مصنع حلويات يعني كبير جدا ومشهور جدا كان بيصدر للخليج كل يوم طيارة حلويات كل يوم طيارة مليانة بضاعة من عند هذا المصنع من كتر الشهرة الرهيبة اللي هو خدها كل يوم بيصدر لدول الخليج طيارة من المصنع بتاع هذا الرجل وطبعا بقى مكاسب طائلة دخل المصنع بتاعه مرة لقى واحد من العمال غلط في المقادير غلط في الحسابات بتاعتها مسك العجينة بتاعت الجاتوه والتورتة والبسبوسة والحاجات دي وقعد يعجن فيها برجليه بحذائه برجليه الاتنين فواحد بيقول له انت لابس حذاء يعني فقال له فيها ايه اما الناس تاكل من تحت الحذاء بتاعي اتكبر بقى بفتح ربنا عليه في الرزق الراجل ده بعد شهرين رجليه الاتنين اتقطعت بعد شهرين فسبحان الله العظيم الدنيا طبعا قصة الكبر قصة الكبر على النعمة قصة بطر النعمة قصة الكبر قصة العجب قصة الغرور ان الدنيا مش ماشية كده عشان كده من كلمات الله في القرآن سبحانه وتعالى وهم من كل حدب ينسلون يأجوج ومأجوج لما يخرجوا فربنا بيقول ينسلون ينسلون دي ان سلام مشية الذئب فقبلها على طول ربنا قال في اخر الانبياء وتقطعوا امرهم قطعوا الدين مزقوا الدين زي ما الديابة بتقطع في الفريسة بالظبط فسبحان الله العظيم في احد المفسرين قال ربنا جزاهم من جنس العمل لما اتعاملوا مع الدين كأنهم ديابة بينهشوا في الدين وبقى غنيمة ربنا سلط عليهم ناس كأنهم ديابة ينسلون ربنا حسيب حتى يأجوج ومأجوج لما بيخرجوا ربنا بيهلكهم بالنغف النغف ده دودة دودة حلزونية ضعيفة جدا ولكن بتاكل في لحم الإنسان وتقتله ففي أثر في ابن كثير أثر في التفاسير إن هم آكلي لحوم يأجوج ومأجوج بيخرجوا يأكلوا لحوم البشر فلما أكلوا لحم البشر ربنا سلط عليهم اللي أكل لحمهم من أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا الحسيب اللي بيعد إنما نعد لهم عدة جريمة جريمة لحظة لحظة في أعمارهم وأجلهم ربنا بيعد ربنا ما بيسيبش ربنا بيحاسب على كل شيء سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبين المعنى اللي احنا هناخده النهاردة يا جماعة معنى ان دقة حساب ربنا في الدنيا وفي الاخرة وان الامر ماشي بدقة ازاي عشان كده في مفاجآت مذهلة يوم القيامة مفاجآت الميزان تعالوا ما ناخد 8 مفاجآت على الميزان الدقة الرهيبة بتاعة الحساب الميزان ده اصلا من اثار اسم الله الحسيب ربنا بيحسب كل حاجة فايه الحاجة اللي كل حاجة بتتحسب عليها حاجة اسمها الميزان يوم القيامة المفاجآت اللي على الميزان اول مفاجأة ان الله كان على كل شيء حسيبا كل شيء تخيلي اما تلاقي كل شيء كل شيء حتى اللي انت نسيتيه كل شيء حتى اللي انت ما تخيلتش اصلا ان حد عارف بيه كل شيء يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض واحد عصى ربنا على المريخ واحد طلع على القمر وعصى ربنا على القمر واحد عصى ربنا في قلب جبل يأتي بها الله كل شيء ان الله كان على كل شيء حسيبا كل حاجة كل حاجة محسوبة عليكي او ليكي نظرة العين اللي انت بصيتها وانت قاعد على اليوتيوب محسوبة عليك بصة العين الحرام اللي بصيتها على واحدة في الشارع البصة اللي بصيتها على الفيس المكالمة اللي انت اتكلمتها مع واحدة ما هياش حلال ليك وقلت فيها كلام حرام المرة اللي انت دخلت فيها محل وبصيت على واحدة بصات الجامعة بصات الشغل بصات ال ال ال ال social media كل جنيه حرام دخل في, في جوفك كل غيبة اغتبتيها كل لمزة كل غمزة كل ده محسوب عليك او محسوب ليك كل طوبة شلتها من الطريق محسوبة ليك كل مكالمة رحم من الارحام كل هدية دخلت بها السرور على مسلم كل مرة كفلت فيها يتيم او ساعدت فيها انسان او وقفت فيها جنب طفل او فرحت فيها قلب طفل او يتيم يتيم او وقفت فيها مع يتيم كان هيتاكل ورثه كل دعوة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة كل مرة رفعت ايدك لله كل جلسة ضحى كل مرة انكرت منكر او عملت جولة دعوية في شارع او في قهوة كل ركعتين كل سجدة كل حاجة ان الله كان على كل شيء حسيبا ان كل حاجة دي اول مفاجأة على الميزان كل شيء طلع له وزن عند ربنا الايه دي جت في قول الله ايه واذا حييتم بتحيه واحد بيقول لك السلام عليكم فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا كنت بقول لبنتي بقول لها يا بنتي الابتسامه ربنا يحاسبك عليها البشاشه انك انت بس حد داخل قمت بصله ومبتسمه يعني ربنا بعد رد السلام قال الحسيب لان السلام عليكم ب 20 ورحمه الله ب 30 وبركاته ب 40 غير معاها ابتسامه ولا لا معاها هديه ولا لا معاها بشاشه ولا لا دي المفاجأة الأولانية على الميزان المفاجأة الثانية على الميزان حجم الميزان الرسول عليه السلام يقول يوضع الميزان فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعها الميزان أكبر من حجم السماوات والأرض فتقول الملائكة يا رب ومن يزن هذا يا رب كل ده طلع الميزان مين اللي يقدر يطبب كفة الحسنات دي ازاي يا رب ومن يزن هذا فيقول الله لمن شئت من عبادي حجم الميزان طب انا هجيب حسنات منين املاه بيها عشان كده املنا في القفزات زي عشر ذي الحجه عشر ذي الحجه هذا الموسم العظيم اللي ربنا جابه لنا ان ان ديت الحسنات بتضاعف الاف الاضعاف هي دي فرصتنا يا جماعه ان احنا نملاه المفاجاه الثالثه الرهيبه على الميزان تجسد الاعمال ان الاعمال مش بتيجي تتكتب وتتحط الحسن هنا والسيء هنا تجسد الاعمال ال make up اللي انت حطيتيه كله وانت خارجه في الشارع كله والصبغات اللي استعملتيها وال... كل ده جاي متجسد والهدوم الحرام الضيقه كل ده جاي متجسد بوزنه السجاير اللي انت شربتها والعلب بتاعتها كفلت اسر فقيره الشنط بتاعه الاكل اللي اللي شدت ايديك وانت شايلها ورايح توديها ارض ش- سرقت شبر من ارض ولا قراطين مش حقك في ورثوختك الغلبانه جايين من سبع اراضين يطوق بيهم الانسان تجسد الاعمال المفاجاه الرابعه على الصراط المفاجأة الرابعة ان الوزن مش للأعمال بس ده قلبك بيتوزن بكل ما فيه من مشاعر مشاعر قلب أنا قلبي بيتوزن يا جماعة ربنا بيحاسب الحسيب بيحسب لك مشاعرك وإخلاصك ونواياك بصورة مذهلة بصورة مذهلة في ناس بتدخل يوم القيامة بسبب مشاعرها جهنم اول من تصعر بهم النار داعي اسلامي وعالم ومجاهد وصاحب جمعيات خيرية بل انفقت ليقال جواد بل حفظت ليقال قارئ قرأت القرآن ليقال قارئ بل جاهدت ليقال شجاع وقد قيل ويسحبوا للنار دي بالنوايا وفي واحد بيطلع من جهنم بالنية لما ربنا يخرجه من النار في آخر صحيح مسلم ويجي يرجع تاني فينظر فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك يا رب تخرجني منها وبعد كده ترجعني فيها فربنا يدخله الجنة واحد دخل جهنم بالنية واحد خرج من جهنم بالنية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر ليه؟ حبسهم العذر النية بنيتك تبقى مع الصحابة ربنا بيحاسب على النية حساب رهيب وعلى مشاعر القلوب فدي المفاجأة ال- ال- المفاجأة ال- الرابعة اللي هي ان مش بس الحساب على الاعمال اللي بيتوزن كمان النوايا القلوب الاجساد كل ده اللي هي الجوارح بتاعه الانسان وقد ايه اطاعت الله او عصت الله المفاجاه الخامسه على الصراط فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ان الميزان الرهيب ده بيطلع وينزل بمثقال الذره من العمل الصالح عشان كده السيده عائشه جت واحده آه، يعني شحاته بتشحت آه، بتسالها فادتها عنبايه فقالوا لها عنبه يا ام المؤمنين قالت كم بالعنبه من مثاقيل ذر انتوا مش عارفين ربنا بيحاسب ازاي ما انتوش عارفين دقه الحساب ما انتوش عارفين مفاجات الميزان المفاجاه السادسه بعد كده قول الله سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إن الصغيرة بتتحط قبل الكبيرة المفاجأة التامة والرهيبة على الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها مهما كان اوعى تفتكر ان في حاجة خفية على ربنا اوعى تفتكر ان في نظرة عين ولا معصية سر اوعى تفتكر ان في حاجة عند ربنا اتنست وما كان ربك نسيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كل حاجة محسوبة يعني دي معصية ودي معصية ولكن دي تقيلة ودي خفيفة ازاي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي, يأتي ب- بحسنات أمثال جبال تهامة فأجعلها الله هباء منثورا ليه كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها خمس ست معاصي سر ينسفوا جبال حسنات لان معصيه السر غير معصيه العلن عند ربنا وكفى بنا حاسبين ربنا لما بيحسب بيحسب كل حاجه محسوبه وكفى بنا حاسبين الطاعه المتعديه غير الطاعه القاصره الطاعه في الدعوه غير الطاعه في العباده المعصيه السر غير معصيه العلن كل حاجه محسوبه المعصيه اللي غيرك قلدك فيها غير اللي محدش قلدك فيها كل حاجه محسوبه المفاجاه التامه إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه وآثارهم إن المعصية بتوابعها إيه، اتبرجتي بنات قلدتك بتوابعها شربت سجاير شباب قلدوك بتوابعها دعيت إلى الله ناس التزمت بتوابعها وآثارهم قالوا حتى آثار رجليك وانت رايح تصلي في الجامع مكتوبة عند الله وموجودة في الميزان مفاجآت جبارة يا جماعة إن الله كان على كل شيء حسيبا هتتحاسب الابتسامة في وش واحدة ربنا هيحاسبك هيحسبها لك رد السلام القاء السلام الصدقة أبسط حاجة حاجات تشجع قوي وتعرفنا يعني إيه عبادة الاحتساب من اسم الله الحسيب يعني انك تبقى راجل اعمال في التعامل مع الله انك تبقى حاسب كويس كمية الحسنات اللي هتاخدها لما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في العمل الصالح مفاجآت مفاجآت الميزان مفاجآت يوم القيامة العرق يا جماعة العرق محسوب فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حقوي حقوي اللي هي الهبونز اللي هي الوسط وسطه يعني ومنهم من يأخذه العرق إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق الجامد العرق ده على قدر ذنوب كل واحد وعلى قدر قلة حياء كل واحد من الله وهو بيجاهر بالذنوب ده العرق بتاع حياء البشر من الله قبل العرض على الله محسوبة وكفى بنا حاسبين ربنا يا جماعة أدق واحد يحاسب أدق واحد يحاسب وأسرع واحد يحاسب وهو أسرع الحاسبين في واحد تشتغلي عنده آخر الشهر يديك المرتب في واحد بيديك يوميتك باليوم آخر اليوم في واحد بيديك بالأسبوع في واحد بيديك لما تخلص الشغلانة أو تخلص المهمة ربنا من أول ما بتبدأ تعمل العمل الصالح بيبدأ الحساب ومن أول ما بتبدأ تعمل المعصية بيبدأ الحساب زي اللي بيلمس سلك كهرباء عريان من أول ما بيلمسه بتبدأ المشاكل مش بعد شوية وهو أسرع الحاسبين أسرع واحد يحاسبك أسرع واحد يجازيك بالخير أسرع واحد يملى حياتك خير أول ما تتعامل معاه معاملة صح وهو أسرع الحاسبين أسرع واحد يديك تعبك وعرقك لما تتعب مع الله سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين ده ربنا كذلك الله هو دي معاملة ربنا مع البشر كلهم عايزين نحبه مش عايزين معرفة ربنا اللي تغير اللسان عايزين معرفة ربنا اللي تغير العزيمة وتغير القلب وتغير النفسية وتعالج الهم والغم والكآبة والهلع والفزع عايزين معرفة الله اللي تفرحنا بالله عايزين معرفة الله اللي تشوقنا لربنا عايزين معرفة الله اللي تشوقنا للقاء الله عايزين معرفة الله اللي تخلي ليلنا قيام ونهارنا صيام عايزين معرفة الله اللي تخلي ألسنتنا تنطلق بالكلام على الله عايزين معرفة الله اللي تخلي أغلى حاجة وأفرح حاجة في حياتنا طاعة الله عايزين معرفة الله اللي تقعدنا جلسات الضحى وتخلينا نذكر الله ليلا ونهارا لا ننساه عايزين المعرفة الحقيقية لله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته حق يعني ايه التقوى اللي بحقه حقيقي اديني القشرة زي الذهب القشرة اديني القشرة ما ينفعش مع ربنا يا جماعة الدين المزيف الدين اللي شكل من بره عايزين الدين الحقيقي الدين اللي جوانا تقوى الله اللي من قلوب قلوبنا هي دي التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها مننا مفاجآت القبر مفاجآت القبر مفاجآت إن الله كان على كل شيء حسيبا وكفى بنا حاسبين وهو أسرع الحاسبين حساب ربنا زي ما ربنا قال في سورة الكهف كده اللي بنقراها كل جمعة زي ما ربنا قال في سورة الكهف سبحانه وتعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء ربنا سمى العقاب والانتقام حسبان يعني كورونا حسبانا من السماء يعني اي اي حاجه كارثه بشريه حسبانا من السماء ربنا سمى الكوارث الدنيويه حسبان ليه لانها محسوبه على حسب ذنوب البشر وحسب نوع الذنب وحسب كم الذنب وحسب حال قلب المجرم وهو بيعمل الذنب محسوبه يا جماعه محسوبة ربنا عادل عشان كده اسم الله الحصيب بيطمن كل واحد اتظلم ان ربنا مش هيسيب اللي ظلمك بيطمن كل واحد لما يشوف المتجبر بيعيش في الارض فسادا ان ربنا مش هيسيب الظلمة لانه الحسيب هيحاسبهم وحاسب عليهم انما نعد لهم عدا سبحانه وتعالى وان العقاب هيبقى على حسب اللي هم عملوه وعلى حسب جرائمهم زي ما ربنا بيقول وقد خلت من قبلهم المثلات يعني ايه المثلات اي العقوبة التي تماثل الجرائم نسخة طبق الاصل من الجريمة بتاعتهم فربنا الحسيب على حسب الجريمة بتكون العقوبة دقة الحساب الحلقة بتاعت النهاردة عن دقة الحساب مفاجآت القبر حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني رحمه الله ان رجل عبد من عباد الله دخل قبره يعني مات فحكم عليه بمئة جلدة هيتجلد 100 جلدة فلم يزل يسأل الله قعد يصرخ ويستغيث حتى صار الجلدة خفف عليه الحكم الجلدة فضربها فضرب جلدة من نار يعني جلدة فاشتعل عليه قبره نارا فضرب الجلدة القبر كله ولع نار معناها ان بصوت من جهنم والعياذ بالله فلما افاق يعني كانه راح في غيبوبة كانه غشي عليه ما شاء الله ان يغشي عليه فلما افاق قال لما جلدتموني انا عملت ايه الجلده دي ايه انا عملت ايه شفتوا الحسيب بقى شفتوا الحسيب في القبر فقالوا الملائكه بقى بتاعه العذاب بتقول له ايه انك صليت مره بغير طهور كنت مزنوق مع الناس كده ووقت صلاه و... ومكسل تتوضى اصلا وصلي طب خلاص اصلي عشان البشر فقمت مصلي وانت مش متوضي فراعيت نظر الناس وما راعيتش نظر الله انك صليت مره بغير طهور مره صليت من غير وضوء كده استخفاف بنظر الله ليك ومررت على مظلوم فلم تنصره ومرة كان في واحد مظلوم وما نصرتوش طفل بيتاكل ورثه طفل يتيم بيتاكل ورثه وما وقفتش اصل عمه اللي بياكل ورثه بينك وبينه مصالح تجارية ايا ما كان واحد كان بيظلم واحد والظالم كان بينك وبينه مصالح او خايف منه فسكت ومررت على مظلوم فلم تنصره شفتوا الحسيب شفتوا الحسيب يا جماعة شفتوا دقة الحساب شفتوا الملائكة بتقول له مرة طب ده يا رب انا صليت 30 40 الف مرة فيهم مرة هي يا رب انا كنت متراقب مرة مرة هي محسوبة لي مرة مرة يا رب انا مريت على مليون بني ادم كان فيهم واحد مظلوم وانت عارف واسكت وما كنت تقدر تنصره وما نصرتوش يا رب ان الله كان على كل شيء حسيبا وكفى بنا حاسب كل حاجة لها حسبتها عند ربنا ربنا لما بيحاسب بيحاسب كل حاجة لها قدرها عند الحسيب كل حاجة لها حسبتها عند الحسيب لها قيمتها لها قيمتها عند الحسيب وكفى بنا حاسبين كل حاجة محسوبة عند الحسيب مفاجآت مفاجآت القنطرة ده نوع تاني من المفاجآت مفاجآت القنطرة ده نوع تاني خطير جدا من المفاجآت احنا اتكلمنا عن مفاجآت ال- الدنيا وازاي ان الحساب في الدنيا بيبقى دقيق جدا وهو تفتكروا يا جماعة ان احداث الدنيا كده همل افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اللي بيحصل ده بما كسبت فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت ايديكم يعني يا رب احداث الدنيا دي دي حصاد اللي انت بتعمله حصاد عملك الصالح او السيء بجد طب الكلام ده يفرحك مش يزعلك ليه لانه اداك مفتاح لتغيير الاحوال بتاعتك والاوضاع بتاعتك بالاكثار من ذكر الله والعمل الصالح اتكلمنا عن دقة الحساب على الميزان المفاجآت الثمانيه المذهله مفاجاه ان الله كان على كل شيء حاسبا كل حاجة تتوزن مفاجاه تجسد الاعمال الاعمال هتتجسد قدامك في كافه الحسنات والسيئات مفاجاه ان كل ح... مش بس الاعمال اللي هتتجسد ده قلبك ومشاعر قلبك و... وجوارح جسمك لساق ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد مفاجاه ان الميزان حجمه يسع السماوات والارض هتملاه ازاي مفاجاه ان الميزان بيطلع وينزل بمثقال الذره فمن يعمل مثقال ذره ح- منظر يخلع القلب مفاجاه ان الصغيره بتتحط قبل الكبيره لا يغادر صغيره ولا كبيره مفاجأة وكفى بنا حاسبين ان كل حاجة محسوبة على قدرها وعلى قدر نيتك فيها وعلى قدر عملك فيها وعلى قدر تضحيتك وتعبك فيها مفاجأة وآثارهم ان حتى توابع الطاعة او توابع المعصية كلها متسجلة ثمان مفاجآت مذهلة على الميزان اتكلمنا عن مفاجآت يوم القيامة زي مفاجأة العرق ازاي ان كل حاجة محسوبة حتى درجة العرق هو يا رب انت كنت حاسبها علينا كده قوي احنا يا رب كنا متراقبين قوي كده يا رب يا كل حاجة عندك محسوبة عند الحسيب قوي كده انما نعد لهم عدا كل حاجة محسوبة مفاجآت القبر الراجل اللي مرة صلاة من ألف صلاة ومحسوبة عليه هو كل حاجة متسجلة ومحسوبة وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى لما فرعون جه يعني يوقع سيدنا موسى زي ما بتوع التوك شو بيعملوا مع الدعاء الى الله كده فبيقول له قال فما بال القرون الاولى ها طب الفراعنه بقى اللي كانوا طبعا مشركين بالله دول يعني انت بقى تعمل معاهم ايه بقى ودول بقى رايحين فين سيدنا موسى قال له علمها عند ربي في كتاب والله ربنا يعلم كل حاجة عمله لا يضل ربي ولا ينسى ربنا يعلم كل حاجة فلو كانوا حلوين ربنا يدخلهم الجنة لو كانوا وحشين ربنا يدخلهم النار شفتوا الكلام لا يضل ربي ولا ينسى الله الحسيب الله الحسيب وربنا كل شيء يعلمه وكل شيء بيحاسب عليه سبحانه وتعالى آه، المفاجأة آه، آه، قبل الأخيرة بقى مفاجآت القنطرة القنطرة دي يا جماعة بعد الصراط بعد الصراط بس أنا سايب الصراط للآخر مفاجأة القنطرة دي بعد الصراط القنطرة دي واحد فجأة معدي من على الصراط بكل أهوال الصراط بقى وهو معدي والصراط ده كان تجلي مذهل لاسم الله الحسيب على حسب اللي انت عملته في الدنيا نسخة يعدي يلاقي فجأة 3231 واحد مستنيله انتوا مين وبالعدد تعالى حبيب قلبي انا كان بيني وبينك كلمة وانت شتمتني وانا اغتبتني وانا ظلمتني وانا كلت حقي وانا مدرس في الثانويه العامه ما ادتنيش فلوسي وانا استلفت مني كتاب وما رجعتوش وانا مره بصيت لي باحتقار وانا مره ضربتني وانا مره طلعت عليا اشاعه وانتشرت وانا وانا وانا انتوا مين انتوا كل ده ان الله كان على كل شيء حسيبا القنطره مكان لتجلي اسم الله الحسيب مجا... مكان رهيب ان كل حاجة عملتها في حق البشر كل حاجة عملتها في حق امك وابوك كل تشويحة كل رزعة باب وراك وانت نازل كل حاجة عملتها في ارحامك كل جنيه كلته من ورث واحد يتيم في عيلتك او ورث اختك الضعيفة كل حاجة كانت محسوبة عليك بينك وبين ربنا كل معاملة من جارك او جارتك او سلفتك او قريبتك او كل حاجة عملتها مع مراتك مع جوزك مع اولادك كل حاجة كانت محسوبة عليك حساب دقيق جدا جدا جدا طبعا الدرس بتاع النهاردة كده احنا ملحقناش ان احنا نتكلم عن اهم نقطة فيها مفاجآت في اسم الله الحسيب وهي الصراط وهتبقى هي الحلقة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى الوقفة الرابعة لينا مع اسم الله الحسيب ولكن الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقولها يا جماعة ان اسم الله الحسيب بيعلمنا بناء على كل ده عبادة جبارة اسمها الاحتساب الاحتساب يعني ايه الاحتساب ان ربنا بيحسب لك كل حاجة ربنا بيحسب لك كل حسنة فلما تيجي تعمل حسنة احتسب على الله انا جاي ادي حلقة عن اسماء الله الحسنى احتسب يا رب عليك ان الوقت زي ما بذكرك في ملأ تذكرني في ملأ خير من بحتسب رب يا رب عليك ان زي ما بذكرك خليك معايا زي ما قلت وانا معه حين يذكرني يا رب انا بحتسب عليك انك قلت فاذكروني اذكركم اذكروني بالثناء اذكركم بالعطاء انا مستني عطائك يا رب انا بحتسب عليك كل كلمة لاقيها في ميزاني كل كلمة لاقيها في قبري كل كلمة قلتها عليك يا رب تكفيني بيها وتصد عني بها نار جهنم كل كلمة تغفر لي بها ذنوب يا رب ان يا رب الكلام اللي بقوله تقبله كلام طيب كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها ان يا رب الكلام اللي بقوله ده لما احتاجه في يوم من الايام تفكرني بيه لو وقعت في زنقه واحتاجه لو جيت في موقف واحتاج تفكرني بيه وجدد الايمان في قلبي بيه الاحتساب الاحتساب ده عباده رجال الاعمال عباده بتفتح النفس للحياه راجل الاعمال يحسبها يقول لك الفيلا دي لو اشتريتها ب 3 مليون ابيعها بعد سنتين ب 10 مليون الحق يلا ادخل يبقى الاحتساب عند رجال الاعمال اسمها دراسه الجدوى انك تبقى حاسب ربنا هيديك ايه على قد علمك يعني على قد ما ربنا علمك فتدخل ونفسك مفتوحه انك تفرح بالحسنه ان حسنتك تسرك احنا دايما بنفتكر ذنوبنا بس لا ده اسم الله الحسيب مش بيقول لك بس ازعل من ذنوبك وترعب من دقة الحساب يوم القيامه لا وافرح بحسناتك افرح بالدرس اللي انت سامعه دلوقتي افرح بعشر ذي الحجة وجلسة الضحى اللي انت قعدتها افرح برمضان اللي ربنا وفقك فيه اللي فات افرح بصبرك على الابتلاء افرح استبشر اوعى تفتكر ان الحزن على السيئه هو بس الايمان انت لو حزنت على السيئات وما فرحتش بالحسنات تبقى موسوس ده مش علو ايمان ده وسوسه في الدين الفرح بالحسنات والاستبشار بان الكرم جاي والفرج جاي بدام ربنا فتح عليا في الطاعه ونعيم القبر ونعيم الجنه ورضا الله كل ده جاي بدام ربنا اداني الطاعه امال ربنا فتح لك ليه لو مش رد لو ربنا لا يحب انه يغفر لك خل سمعك ليه اشمعنى انت اللي سمعت دلوقتي اشمعنى انت اللي ربنا سمعك وجاب الكلام ده تسمعيه الاحتساب عباده عظيمه جدا اه الى هنا يعني هنوقف اه اه يعني هذه الحلقه في اسم الله الحسيب ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى الوقفه الرابعه مع اسم الله الحسيب باذن الله سبحانه وتعالى هنقف بقى مع الحسيب على الصراط حاجه يا جماعه رهيبه رهيبة والله العظيم الصراط ده تصوير رهيب لربنا بيحاسب ازاي لدقة الحساب لربنا بيحسبها عليك او ليك قد ايه هنشوفها الوقفة الجاية حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا في كل أمرنا وشأننا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم وسع أرزاقنا وأد عنا ديوننا واشف أمراضنا واشرح صدورنا وأعتق من النار رقابنا واعف عنا ويسر لنا أمورنا وقو في رضاك عزمنا وسدد خطانا واهد قلوبنا وأنر بصائرنا واضئ قلوبنا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشف أمراضنا وأد عنا ديوننا وأصلح أحوالنا واكشف الهم والغم عنا وأصلح بالنا لنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم احمنا ونجنا من البلاء والوباء يا أرحم الراحمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجوه